بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم في موضوع غريب شوية سميته ماذا لو فشل الحب كتير يجوا يقولوا إيه أنا حبيته أنا خدمته أنا تعبت معاه بس مفيش فايدة أنا سامحته قبل كده بس مفيش فايدة وهم مستنين ربنا او ابونا يقول لهم ايه خلاص يبقى انت ايه عملت اللي عليك دي خدعة مشهورة جدا لان الحقيقة الخطة الالهية اجابة السؤال ده انا هحرقها من الاول وبعدين اتأمل فيها ماذا لو فشل الحب ليس هناك الا مزيد من الحب يعني ايه يعني لو حبيت إنسان وما قدرش الحل إيه؟ أحبه أكتر وده اللي هنشوفه ده نظام ربنا ده تعليم الكتاب لأنه إحنا عادة وإحنا بنقدم حب حاطين آخر حاطين حدود فبتقول في بالك إيه هسامحه مرة واتنين التالتة مش هسامحه كده انت طلعت بره الخط بتعمل اللي انت شايفه بس مش اللي ربنا عاوزه تعالوا الأول نبدأ من ناحية ربنا من جهة الله من جهة ربنا بيعاملنا ازاي يقول محبة أبدية أحببتك أبدية يعني إيه أبدية يعني مش زمنية زمنية يعني إيه زمنية يعني ليها آخر لو ربنا بيحبنا حب زمني كنا هلكنا كلنا ليه يسامحك مرة واتنين وألف وعشر تلاف وهتفضل تغلط يبقى مفيش فايدة هيجي في وقت يقول لك لا خلاص إنما من ناحية ربنا هو هيفضل يحبك كونك أنت بقى مش قابل ده موضوع يخصك لكن هل ربنا بيتغير ما بيتغيرش هل ربنا بيكره الأشرار حاشا حاشا طب يا رب قد فشلت أتجاسر وأقول كده قد فشلت يا إلهي في أن تغلبهم بحبك يقول إيه أحبهم برضه أحبهم إلى المنتهى أحبهم فضلا هفضل أحبهم ما عنديش غير كده يقبلوا ما يقبلوش أنا ما عنديش غير كده يقول من أجل ذلك أدمت لك الرحمة يعني إيه الرحمة دائمة إحنا ساعات عشان بنسامح بعض مرة واتنين ونيجي عند التالتة الرابعة نقفش لما نعمل كده مع ربنا بنرجع قلقانين انت هتسامحني تاني ولا انت هتعمل زيي انا ما بسامحش اكتر من كم مرة تنظامك ايه يا رب يقول لك يا ابني انا غيرك انا نظامي الموضوع مفتوح انا ادمت الرحمة رحمة دائمة منين ما هتيجي تقول لي سامحني هسامحك منين ما هترجع بيت ابوك هقبلك تلخبط الدنيا وتقول لي أنا وحش وضعيف أقول لك وأنا يا ابني بقبلك وبحبك أنا نظامي كده تعالوا نفكر آدم وحواء هل فشل الله ربنا ما قصرش حاشا حبهم جدا خلق آدم على صورته ومثاله جاب له حواء هدية حط له الجنة كلها تحت رجليه اداله وصية سهلة قوي كل زي ما انت عاوز بلس الشجرة دي وحذره ووعاه وقدم له كل الحب بكل الصور وبقى يحكي معاه كأنه صديقه كان آدم بيشوف المسيح وبعدين مع كل ده آدم وحواء ما قبلوش الحب الإلهي وعملوا اللي هم عاوزينه هل فشلت يا رب؟ لا مش هفشل أمال هتعمل إيه؟ قال أكمل أحبهم يعني إيه؟ هم عريانين هستر عليهم وهم مغلوبين أنا هدفع ثمن خطيتهم يا رب طب ما انت ما قصرتش تقدمت حب كبير في الاول انت عداك العيب معلش لو كنت فشلت طبعا انا بتجاسر في كلمة فشلت عشان اطبقها علينا لكن الله لا يفشل لكن لو كان الحب بتاعي ما فادهمش هفضل احبهم اكتر حبيتهم لما خلقتهم وحبيتهم لما رعيتهم وهحبهم تاني وانا بخلصهم وبنجيهم وبموت عشانهم لكن أنا ما عنديش غير حاجة واحدة ما عنديش غير الحب أنا ما بقفلش الباب وأقول إيه ما يستهلوش لا أنا ما عنديش دي أنا أفضل أحب واحد زي يعقوب اللي كنا بندرسه يا رب يعقوب ده إنسان وحش يعقوب ده يعني بيضحك على أخوه بيضحك على أبوه أناني وطماع وما تعلمش من جده وما تعلمش من أبوه وظهرت له ونزلت له على السلم وقلت له هكون معاك ووعدك وما التزمش أنت رب قدمت كل الحب كتر ألف خيرك إنما هو الطبع غلاب ومصر يكذب ومصر يخادع ومصر يسرق خاله ربنا يقول إيه لا لا لا أنا هفضل أحبه برضه تفضل تحبه ده 40 سنة ما بيحبكش ولا بيسأل فيك ومطنش وانت حبيته لما يعني ما حدش اتدلع قد يعقوب قال بس ما عنديش غير كده يوم ما هيصرخ لي ويقول لي انا ما استاهلش انا وحش هظهر له واخده في حضني واقول له ولا يهمك ولا يهمك هكون معاك زي ما وعدتك هل فشل الله لم يفشل الله ليه لانه لسه بيقدم حب واحد زي موسى يا رب موسى انت خدمته خدمه ما حدش اتخدمه موسى كان محكوم عليه بالموت من أول يوم اتولد فيه جبت له أب وأم ما حصلوش إيمان إيه سطروا عليه ثلاث شهور ولما حسه طلع جبت له سبت يعوم على المية بشكل معجزي وما غرقش والأكتر جايب له ابن ابنة فرعون هي اللي تربيه والأكتر جايب له أمه هي اللي ترضعه والأكتر ربته في قصر فرعون اتعلم كل حاجة وفي الآخر كل ده اتركن وبيعمل اللي في دماغه و... هل فشلت يا رب في حب موسى لا يا حبيبي ما فشلتش لا هكمل هتكمل بعد ده كله طب ما خد كل الفرص يعني ما فيش حد خد اللي خده معلش انا هكمل انا ما عنديش حاجة اسمها فشل انا هفضل احبه ويجي له بعد سن التمانين يقول له صدقني بحبك يا موسى يا رب انا ما تحبش ما ينفعش تحبني قال له بس بحبك وهتشتغل معايا وهعمل منك حاجة ومش هسيبك ويصر ربنا على كده لو فشل الحب يا أحبائي ليس هناك بديل إلا زيادة الحب دي قاعدة غريبة جدا عكس المنطق البشري هنا فشل الحب مش معناه ان الحب مقصر معناه المستقبل جاف مش راضي اللي قدامك يستقبل ربنا بيحبنا فعلا طب ما ربنا بيحب الناس والناس ملحدين والناس بتشتمه والناس بتتجاهله واحنا يا بتوعه مقصرين في حقه جدا وبعدين ايه البديل انا احبهم تاني احبهم اكتر اديهم حب اكتر كمان لغاية ما يتعدلوا او يتغيروا ويفضل ربنا ايه يزيد الحب فكروا في يهوذا مثلا يهوذا ابتدى يسرق من الصندوق قصاد ايه قصاد ان المسيح مختاره رسول ومديله سلطان يعمل معجزات ويخرج شياطين وعامل واحد من ال 12 اللي بقوا مشهورين قوي ولسه بيسرق من الصندوق والمسيح ساكت تعمل يا رب ترفضه لا اركز في حبه اكتر ازاي يا رب ده اللي زي كده يتركن على طول ونجيب واحد عاقل لا لا هو يمكن مش شبعان هشبعه اكتر احط له اللقمه في بقه هتكلم معاه كلام شخصي قوي حتى الناس ما تفهموش ما أنت فاعله افعله بأكثر سرعة هغسل له رجليه عشان أقول له أنا بحبك وأنا عارف بتعمل إيه وبحبك مفيش أكتر عند ربنا بس أتجسر وأقول صدقني أكتر من الأول مع إنك أنا عارف كويس أنت بتعمل إيه لو فشل الحب ليس هناك بديل إلا حب أكتر واحد زي بطرس يا رب بطرس ادعى انه احسن من غيره وتكبر وقال لو انكرك الجميع انا لن انكرك وانت دلعته وعملت منه حاجه وقلت له على هذه الصخره ابني كنيستي واديته مركز في التجلي وخلاه وشليته يشوف السماء الحقيقه يعني ملوش حق خالص طب تعمل ايه مع واحد زي كده يا رب قال احبه اكتر اظهر له يوم القيامه لوحده واختصه بحضن خاص بيه واقول له حبيبي مش زعلان منك ما تتقهرش خلاص اللي فات مات انا عارف انك بتحبني وارجع له كرامته قدام اخواته واقول له ايه هتحبني يلا ارعى خرافي اليهود يا رب ما قبلوش حبك حبيتهم من كل قلبك وتعبت معاهم بدل السنة 1500 سنة أو 1800 لو من أول أبونا إبراهيم واحتملتهم بما لا يعني يعد من الفرص طب تعمل ايه انا افضل احبهم تفضل تحبهم هات صليب هدعي لهم واقول اغفر لهم وهفضل وراهم لغايه ما يرجعوا في اخر الايام كمان يا رب المفروض تغضب عليهم الى النهايه الشعب ده يفنى تماما المفروض تبيدهم لا لا انا بحبهم هفضل وراهم برضه من جهة الله في قاعدة ثابتة لو فشل الحب ليس هناك إلا مزيد من الحب تعالوا بقى نشوف اللي ربنا بيعمله معانا عاوزنا نعمله مع بعض هي دي المشكلة بقى أنت قدمت حب للي قصادك ما استجابش بتعمل إيه بقى عجب تلاقي بقى إيه الفتاوى تطلع كلها مثلا واحد يبتدي يقلب 180 درجة بعد ما كان بيحبه يكرهه عشان ايه حبه والتاني ما قدرش غلط في واحد يقول خلاص انا حبيته كفايه عليه كده يبعد برضه غلط يبتدي يتكلم عليه ويقول لكل الناس طب ده انا فلان ده انا خدمته ده انا تعبت معاه ده انا عملت وسويت غلط طيب يقل الحب يبتدي يرجع واحده واحده لورا ويقول ما ما بقتش قادر احبه زي الاول لأن حبيته كتير ومستقبلش غلط أمال ليه يا رب المطلوب قال لما تحبه وما يستقبلش حبه أكتر لأنه جعان أكتر لأن الجرعة مش مكفية لأن أنا بعمل معاك كده يا ابني ربنا بيعمل معاك كده ملهاش حل غير كده مرة بطرس سأله بلساننا كلنا قال له يا رب انت بس وسعت المسائل زيادة طب قول لي كم مرة هسامح اخويا سبع مرات طيب حط لنا اخر في الموضوع عشان لما اقول انا سامحت ولا تعبت ولا حبيت اقدر اقول في مره كفايه بقى فقال لا لا ما تعدش لا ما عندناش حد يعد ما اقولكش سبعة في سبعين ما اقولكش دي يعني ايه يعني ما تعدش ما اقولكش سبعة في سبعين اياك تعد لان الموضوع ملوش اخر يعني لو طاقتك سبعة يلا نضربها في سبعين سبعين دي بتاعت ربنا يعني قول له يا رب طب ساعدني نحسب من الأول سبعة تاني ونحسب من الأول سبعة تاني ولا كأن اللي قدامك ما استقبلش ده اللي فهمنا ليه المسيح قال اللي عاوز يخصمك وياخد توبك سيب له الرداء كمان يا رب بتقول ايه لو خصمني اقول له جت منه هو مخصمني طب كتر خيره هو في حاله وانا في حالي لو هيستغلني هفهمه ان انا مش مغفل لا يا حبيبي هو مش مكفيه الحب اديله حب اكتر هو ده النظام طب اللي سخرك ميلا اذهب معه اتنين ما هو ده معناه ايه حبه اكتر من العادي اكتر حتى من توقعاته عمليا يا احبائي صدقوني القاعده دي هي اللي بتكسب القاسي العنيد علاجه ايه تكسره تتحداه صدقوني ما بتنفع ما يسيحش قلب واحد قاسي عنيد الا مزيد من الحب لما يكون اللي قصادك عنيد قوي ما ينفعش تعند معاه ما ينفعش تيجي في مرحله وتقول له كفايه كده بص هتقول لي انا ما انا ده انا ده اخري اقول لك معلش هنتفاهم في حكايه اخرك دي لكن هي القاعده الكتابيه ايه او الالهيه حبه اكتر لما تحبه اكتر العند يدوب القسوه تروح لو واحد بيكرهك وفضلت تحبه او تحتمله طب الحل ايه حبه تاني وحبه اكتر وصلي له اكتر هيجي اليوم اللي يبطل يكرهك لكن لو بطلت تحبه هيستمر يكرهك إلى الأبد لو واحد مؤذي يا رب لو واحد ظالم تعمل ايه تحبه برضه طب يا رب استحمل كفاية لا احبه اكتر يبقى المسيح بيتصلب وهو بيصرخ ويقول لهم ايه اغفر لهم يا أبتا طب واحد متكبر أناني أناني طماع ما شايف غير نفسه وما بيحبش حد وحبيته واستحملته حبه أكتر حبه تاني لأنك بالحب ده هتغلب كبرياءه لا يغلب أي طبع سيء إلا مزيد من الحب لا يعالج خطية إنسان من جذورها إلا حب إلهي مش هتعرف تطلع الشر اللي من قلب الناس إلا لما تغرقهم حب وكل لما الشر يزيد محتاج جرعة حب أكتر محبة قوية كالموت الغيرة القاسية كالهاوية مياه كثيرة لا تطفئ المحب تيجي بقى صرخة من القلب كده كلكم بدون استثناء بيعدي عليكم لحظة تقولوا فيها ايه مش قادر مش قادر مش قادر اسامحه بعد اللي عمله مش قادر احبه تاني بعد اللي عمله مش قادر احتمله اكتر من كده مش قادر ادي اكتر من كده طاقتي خلصت نفسيتي تعبت اتقهرت اتذليت كلنا بنوصل في لحظة إلى كلمة أنا فاهمك يا رب أنت عاوزني أستمر في الحب وأدي حب أكتر بس أنا كمان لازم أصارحك أنا مش قادر صح بس بتوصلوا لكده ولا أنا ولا أنا بس اللي بوصل لكده بتبقى مع اللي قصادك بتقول يا رب مش قادر نفسي أحبه بس خلاص ما ما عادش فيا طاقة لأن أنا أحب واحد بيشتمني ولا بيهني ولا بيأذيني ولا ايا كان موقف اول ما تقول مش قادر مش حلها طب يا حبيبي معلش لا حلها ايه بقى حلها انت يا رب قادر انا مش قادر بس الله قادر الله قادر يعني ايه الله قادر ان يعطيك من حبه الله قادر ان يحط في قلبك حب مش بتاعك الله قادر أن يضاعف طاقتك الله قادر أنه يغير عقلك وقلبك ولا أنت مش مصدق دي صح أنت بتقول أنا مش قادر كلنا فاهمينها وحاسينها ومقدرينها ومتوقعينها كمان لكن لما تقول مش قادر ده مش معناه القصة خلصت مش معناه انسحاب من الوصية ده معناه انك ترفع عينيك وتقول له مش قادر قويني مش قادر شوف لك حل الوصية هتفضل الوصية ولازم أحب ولازم أحب أكتر من الأول فالموضوع بقى أصعب وأصعب بس أنا بطلب منك اللي مش عندي بطلب منك الحب اللي, حط اللي كان على الصليب ده إنك تحب ناس مفترية كده ظالمة غشاشة مجرمة مؤذية بكل العبر اللي فيها وتبقى بتحبهم فعلا هنا نفهم المعنى بتاع اسألوا تعطوا في ناس فاكرة ان الآية دي مقصود بيها اسألوا فلوس تعطوا فلوس لا خالص اسألوا الملكوت تعطوا الملكوت والملكوت أساسه حب اسألوا النعمة بتاعت ربنا قلب ربنا اطلبوا ما ليس عندكم انتوا كبشر محدودي الطاقة اطلبوا طاقة إلهية انتوا كبني ادمين ليكوا آخر ربنا ملوش آخر يلا اطلبوا اطلبوا من ملئه من ملئه نحن جميعا أخذنا يعني أنا أقول له أنا قد كده بس أنت مالكش آخر طب يلا بقى هات هات تاني طيب اديني قلب جديد واديني عقل جديد واديني فكر جديد واديني أنسى اللي فات واديني أحبه تاني وكأنه ما عملش حاجة كل من يسأل يأخذ كل من يطلب يجد كل من يقرأ يفتح له تعبير تاني يقوله القديس بولس محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس لما تلاقي نفسك فضيت من الحب صرت أرض بلا ماء أرض بلا ماء يعني خلاص ما عندكش طاقة تحب لأنك مخنوق لأنك تعبت ويجوز قدمت فعلا وحبيت كتير طب والحل ايه الحل مطر من السماء الحل انسكاب من فوق فتقول له صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء أنا محتاج حب من عندك عشان أحتمل ده عشان أحبه عشان أبص له بعينيك عشان أتمنى خلاصه بعد ده كله أنا بقول الكلام ده برضو من واقع قصة نينوى يونان ما قدرش يحب نينوى ما قدرش ولم يطلب الحب من الله ما قدرش للأسف يا يونان كان لازم تقول له يا رب خليني أحبهم أنا عارف أن الشعب ده مفتري وفي يوم من الأيام هيموت شعبي يونان كان فاهم كده غالبا لكن ربنا بيقول له يا ابني أفلا أشفق أنا عاوزك تشفق عليهم بدل ما تكرههم أختم وأقول إيه الحب العملي أهم من الحب الشعوري لما بقعد أقول الحب الحب أنا ما أقصدش مشاعر بس لا أنا أقصد موقف من الناس يعملوا فيك زي ما يعملوا لكن الكتاب قال احسنوا إلى مبغضيكم أنت راجل خير ما عندكش غير الخير حتى اللي قدامك بيعمل شر أنت ما تعرفش في الشر مالكش فيه لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير قد تغضب على أخيك لكن لا تغضب باطلا يعني إيه الكلمة دي يمكن بعضكم ما ياخدش باله لما المسيح قال لا تغضبوا في الموعظة على الجبل كانت آية صعبة لأن كلنا بيجي لنا غضب قال لا تغضب على أخيك إيه باطلا باطلا يعني إيه باطلا يعني مالكش حق بمعنى لو أنا شايف أخويا بيأذي نفسه فأنا غضبت ده ليس باطلا لأنه نابع عن حب فاهمنا؟ افرض لقيت شاب بيشرب مخدرات فأنا اتضايقت غضبت هذا الغضب مقدس ليه؟ لأن أنا مش غضبان منه أنا غضبان عليه أنا متضايق له أنا خايف عليه لو لقيت واحد بيأذي إنسان أنا غضبت ليه؟ لأن الأذية والظلم تغضب ربنا نفسه لكن تغضب على أخيك باطلا يعني بدون حب يعني شلت الحب والرياكشن هو الغضب يعني إيه أنت مش بتحبه فتتمنى أنه يهلك أو يختفي من الوجود حاسب تكون مستوجب الحكم لو تمنيت أن إنسان يموت أو يختفي تكون مستوجب الحكم ده كلام ربنا اغضب على نفسك لما تغلط واغضب على الغلط عموما لكن أخوك الغلبان لا تغضب عليه باطلا هنا اغضب على الشيطان لكن تغضب عليه هو طب هو هو غلبان مضحوك عليه الشيطان بيلعب به أفلا أشفق أنا لا تغضب على أحد باطلا الحب العملي في تعبيرات مهمة ادي ادي للي ما يستاهلش زي ما بتدي للي بيستاهل تعلم من ربنا لأنك لو هتدي اللي بيستاهل يبقى أنت خنقت الحب يبقى أنت بتحب بقلب البشر شجع شجع المتعب زي ما بتشجع المريح اعتذر للي غلطت في حقه وللي غلط في حقك اعمل السلام مع اللي مستعدين للسلام ومع اللي رافضين السلام اخدم اللي يستاهل واللي ما يستاهلش اغفر للتائب وللي حتى ما تبس من جواك انت اغفر له استر على اللي بيغلط لو هو حتى ما سطرش على نفسه ليه امشي الميل التاني ما تحبش بشروط حب ولما طاقتك تخلص قول له قويني ساعدني عشان ادي مزيد من الحب انا فشلت ان انا اغيره بالحب محتاج جولة تانية تكون بتاعتك انت يا رب قوة منك عشان اقدر احبه اكتر من كده من ينظر إلى السماء يستطيع أن يحب بقلب المسيح لما ترفع عينيك وتقول له يا رب مش قادر قويني عشان أقدر هتحب بقلب مش بتاعك استفانوس لما عمل كده فوجئت نطق جملة غريبة جدا قال يا رب لا تحسب لهم هذه الخطية لأن عينه على السماء خد قوة مش بتاعته حب مش بتاعته ده فوق الطبيعي ده لكن اللي هيبص للأرض مش هيقدر يحب غير بقلبه والقلب بتاعنا قد كده هيبقى حب محدود جدا مش هتعرف تغير بيه حد عشان تغير الناس انت محتاج حب من فوق وده يجي بالصلاة لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا